بشرح كتاب الرقاق لإمام المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري تأليف فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فنعود بحمد الله تبارك وتعالى والعود أحمد إلى كتاب الرقاق والذي اصطلحنا على شرحه باسم فك الوثاق بشرح كتاب الرقاق من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى والحقيقة يعني نحن لم يعني نقطع شوطا طويلا في هذا الكتاب بسبب الانقطاع الدائم إما الانقطاع عن الحلقة وإما الخروج للرد على بعض الشبهات التي يثيرها خصومنا أو جهلاؤنا سيان هذا أو هؤلاء أو هؤلاء وكنا بنضطر أن نخرج نترك الكتاب ثم نخرج فنرد على هؤلاء وعلى هؤلاء وبقي كثيرون جدا يحتاجون إلى تفرغ كامل للرد عليهم فالله المستعان آخر آه مرة احنا تكلمنا فيها فيما يتعلق بكتاب الرقاق كنا عند الباب الخامس من هذا الكتاب المبارك اللي هو آه قول البخاري رحمه الله باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر لقوله تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير وذكرنا أن يعني هذا هذا الباب اشتمل على ثلاثة أحاديث اه اثنان منها عن أبي هريرة رضي الله عنه من وجهين مختلفين والحديث الثالث عن أنس رضي الله تعالى عنه الحديث الأول نحن شرحناه وتكلمنا على رجال إسناده وتكلمنا عن متنه وعن المتابعات التي ذكرها البخاري رحمه الله عقب هذا الحديث فأنا سأقرأ طبعا الباب كله مرة أخرى وأشير إشارة عابرة إلى ما مضى ثم ندلف إلى حديث اليوم إن شاء الله تعالى يقول الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد السلام ابن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه ستين سنة وخرجنا هذا الحديث كما قلت وتكلمنا عن رجال الإسناد وعقبه قال البخاري رحمه الله تابعه أبو حازم وابن عجلان عن المقبري وذكرنا متابعة أبي حازم وابن عجلان وذكرنا تخريج هذه المتابعات من كتب السنة أما الحديث الثاني الذي هو عن أبي هريرة أيضا ولكن من طريق آخر فهو ده اللي احنا هنتكلم عنه اليوم إن شاء الله عز وجل على طريقتنا المعهودة في شرح الكتاب وهو أن ننظر في رجال الإسناد ونعرف بهم ونذكر كلام العلماء فيهم وإذا كان واحد من هؤلاء العلماء آه، له آه، يعني آه، لسانه صدق وله شهرة بنأخذ برضو بعضا من ترجمته وبعضا من أقواله وأحواله حتى يتأسى الناس به والمقصود من هذا أن آه، نعطي للناشئة في زمان الهزيمة التي نعاني منها الآن نعطيهم أملا كبيرا ونعطيهم أيضا دليلا على أن هذه الأمة أمة مجيدة حتى وإن مرت ببعض فترات الضعف في حياتها والإنسان إذا كان يعني آه، إذا نظر خلفه فوجد ماضيه شريفا ووجد الذين يسير على دربهم من الفضلاء هذا يقوي قلبه ويقوي عزيمته على أن يمضي قدما حتى في زمان الهوان آه، يقول الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين في حب الدنيا وطول الأمل قال البخاري قال ليث عن يونس وابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد وأبو سلمة ده الحديث اللي احنا سوف نتعرض له اليوم إن شاء الله تعالى آه البخاري آه يروي هذا الحديث عن شيخه علي بن عبد الله وهو علي بن عبد الله بن جعفر المديني المشهور بعلي بن المديني وعلي بن المديني رحمة الله عليه كان أمة وحده في معرفة علل الحديث ومعرفة علل الحديث هذا أصعب باب في علم الحديث وبيدخل فيه الشاذ طبعا احنا عارفين الحديث الصحيح احنا آه، يعني كثير من الرسائل تأتيني تقول عايزين مصطلح فاحنا برضو هنتكلم برضو عن شيء من المصطلح تذكيرا وبرضو ايه ح- ندلف الى موضوعنا يعني لن نخرج عن موضوعنا ان شاء الله الحديث الصحيح له شروط خمسة اصطلح العلماء على تعريف الحديث الصحيح بقولهم هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة يعني شروط الح... يعني ش- يعني شروط الحديث الصحيح خمسة اتصال الإسناد عدالة الرواة ضبط الرواة عدم الشذوذ عدم العلة اللي يهمني آه، ال- ال- إيه، عدم الشذوذ وعدم العلة طبعا الشذوذ علة فكان يكفي أن يقال عدم العلة لأن الشذوذ داخل في العلة والأصل أن التعاريف تصان عن الإسهاب لما تيجي تعرف أي حاجة تحاول أن تعرف بأقل قدر من الكلام إذا كنت تقدر تستغني عن كلمة تسقطها طالما أنها لا تضر بالتعريف يعني آه، بعض العلماء آه، عرف الحديث الصحيح فقال هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط ها فالعلماء قالوا طب ليه تقول عن العدل الضابط ما تقول عن مثله ما كلمة العدل الضابط كلمتين وعن مثله كلمة واحدة قال لك خلاص بدل ما تقول عن العدل الضابط وتكررها قول عن مثله وخلاص ليه لأن التعاريف تصان عن الإيه عن الإسهاب لا أنا بقول لك الشاذ هنا وإن كان علة لكنه أعلى درجات العلة فكأنه نص عليه خصوصا للاهتمام به نص عليه للاهتمام به ولأن العلة أيضا لها مسالك أخرى فهو علم عل علم العلل أصعب العلوم كلها وإحنا بنعرف قدر كل بني آدم من معرفته بالعلة آه، ما يغركش آه، طلبة ال- العلم اللي هم اللي هم المستجدين يعني في الصنعة زي ما احنا كنا زمان مستجدين في الصنعة فكنا نفرح أوي بكثرة المراجع يعني مثلا حديث آه، معين تبص لي طالب العلم النهاردة بيجيب لك صفحة وصفحتين تخاريج يعزو إلى صفحتين من الكتب أخرجوا فلان وفلان وفلان وفلان ويقعد يعد مثلا أربعين أو خمسين مصدرا للحديث بس كله عن مين كله مثلا عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه مثلا يعني كتر ال- ال- ال- العزو ده كويس برضه بس يقف عند هذا وخلاص ده مش علم الحديث علم الحديث هو معرفة العلة ازاي تعرف ان في علة وكيف تغوص وتأتي بدواء لهذه العلة أنا أعرف اللي بيفهم في علم الحديث من هذا لأن النهاردة الموسوعات الح- ال- ال- الجديدة بتاع ال- الكمبيوتر الألفية وال- والموسوعة الحديثية وال- وفي دلوقتي 3000 كتاب بضغطة زر بتقدر تجيب الحديث في المصادر دي كلها ما عادتش المسألة صعبة يعني انك انت تعرف الحديث في أنهي مصادر لكن الإشكال انك انت تأتي بأسانيد كثيرة وتعرف الإسناد ده معل ولا لا وهل الإسناد ده أعل الإسناد ده ولا لا هو ده النادر جدا اللي احنا كل يوم بنفتقده يعني ربما يأتي زمان ما يعرفش حد العلة أصلا ليه إذا مات إنسان ممن يحسن فهم العلة لا يكاد يخلفه أحد إلا بعد سنوات طوال فعلي بن مديني رحمة الله عليه كان أمة وحده في هذا الشأن قال النسائي كأن الله عز وجل خلق ابن المديني لعلم الحديث وحسبك من جلالة هذا الإمام قول البخاري وقد لقي البخاري الأكابر تعرف ال- مش- مشايخ البخاري ك- ك- كثرة منهم أحمد بن حنبل وأحمد بن معين و- ومسدد وقتيبة بن سعيد و- فضلا عن كبار شيوخه زي مثلا فضل بن دكين وعبيد الله بن موسى ومحمد بن عبد الله الأنصاري و- والطبقة دي الطبقة الكبيرة اللي احنا نصينا عليها كثيرا الطبقة الأولى من شيوخ البخاري يقول البخاري ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن المدين مع كثرة من لقي ال- البخاري من السادة الكبار لأن علي بن المدين ما كان يضارع حتى يعني آه، سئل يعني يحيى بن معين أو الإمام أحمد عن لا، س- عفوا يحيى بن معين أو أو غير يحيى أحمد بن حنبل ولا علي بن مديني في معرفة العلل قال علي بن مدين مع جلالة أحمد وتقدمه في هذا الباب تقدما كبيرا لكن علي بن مديني كما قلت كان أمة وحده في في هذا ومن جلالة علي بن المديني أن الإمام أحمد روى عنه في مسنده نحو من ستين حديثا وربما أكثر بقليل يعني ك- كم ستين واحد وستين وستين يعني في في الحدود دي مع أن علي المديني والإمام أحمد يشتركان في كثير من الشيوخ يعني هما بمنا... بي... بيع- يعدان آه، ك... كأقران فمعنى إن إن أحمد يروي عن علي بن مديني ده يعني يدل على جلالة علي ابن المديني أحيانا آه، لما كان ال- حد من العلماء لما يكونوا أقران وعايز يروي عن أحد ومش عايز يعني يجل ولا يرفعه قوي يوم يروي بواسطة عنه ما يرويش عنه مباشرة بالذات مثل أحمد ابن حنبل رحمه الله إذا قال حدثنا علي بن مديني ده حاجة شرف لعلي بن مديني أن يكون من مشايخ أحمد يقول حدثنا علي مباشرة كلام العلماء طويل جدا في المسألة دي مرة يحيى بن سعيد القطان حلف ألا يحدث مدة معينة شهر فمرة ظبطوه يحدث علي بن المدين فقالوا له أولم تحلف أنك أقسمت ألا تحدث شهرا قال ما حلفت قط إلا استثنيت علي بن المدين من الحلف وطبعا يحيى بن سعيد قطان ده حاجة كبيرة قوي يعني هذا ال ال الإمام كان أحمد بن حنبل يبجله غاية تبجيله ويحيى بن معين يعني يحيى سعيد القطان ده يعني آه لما يجي بس الدور على يحيى وأنا بتكلم وإحنا اتكلمنا عن يحيى مرة قبل ذلك بس أنا لم أستوفي الكلام عن يحيى بن سعيد القطان يعني ترجمته طويلة فلما يحيى بن سعيد القطان كل ما يحلف أنه لا يحدث أحد يستثني مين يستثني علي بن مديني في نفسه وده برضو أنا بذكر برضو بمناسبة الاستثناء الجماعة اللي بيحلفوا في الطلاق كتير منهم بيورط نفسه ولا يستثني يعني مثلا يقول لمراته ايه انت طالق مثلا ممكن يقول انت طالق مش عايز استثني اذا اذا فعلت كذا اذا دخلت الدار ولا الكلام ده يقول لها انت طالق خلاص اذا قال انت طالق يقع الطلاق بعد ما يهدى بفترة مثلا إذا حلف أو إذا أق... يعني رمى يمين الطلاق عليها إنها ما تذهب إلى المكان الفلاني وبعدين يرجع إيه بعد ما يهدى كده يقول لها بقول لك إيه خلاص روحي وهو يقصد إيقاع الطلاق لا روحي دي ما عادتش تنفعه وإلا لا يقع طلاق في الدنيا يقول لا أنت طالق عشان يمنعها من مكان معين تزور أهلها تنزل المسجد تروح مثلا المحلات تروح المستشفيات تروح أي مكان هو مش عايزها تروح فلا أنت طالق إذا ذهبت المكان الفلاني وبعدين يقول لها إيه بقول لك إيه خلاص روحي أنا رضيت وحاجات زي كده ما ينفعوش إمتى ينفعه بقى إن هو الطلاق لا يقع إذا استثنى في نفسه استثناء متصلا في الحال كأن يقول مثلا لها إيه أنت طالق إذا ذهبت إلى أهلك وبعدين يقول في نفسه كده إيه إلا أن أرضى بس إيه ما يقولهاش إيه علني ما هو بهددها أو عايز يعني يخوفها فلو قال إلا أن أرضى تقول له طب ما ترضى بقى وهو مش عايز إيه مش عايز فيقوم إيه يعني يخ يعني يخبئ هذا الاستثناء في نفسه إذا قال في الحال وهو بيحلف هذا أو هو بيقول هذا هذه اللفظة أنت طالق إذا ذهبت المكان الفلاني وبعدين يقول في نفسه في نفسه إلا أن أرضى ممكن ساعتها إيه يقول لها خلاص روحي فلما يجي يستفتي يقول والله أنا استثنيت نقوم نقول له ينفعك الاستثناء إذا كان متصلا أما الاستثناء إذا كان منفصلا يعني قال لها أنت طالق إذا ذهبت إلى السوق وخلاص وانتهت القصة دي والمغرب حب يستثني أو بكرة حب يستثني يقول له ما عادش ينفعك الكلام ده خلاص فهو يحيى بن سعيد القطان لما كان يحلف أي حلف يعني في مثلا لا يحدث كان يستثني علي بن المديني من يمينه بس ما كانش بيصرح يقول إلا علي ابن المديني ما كانش يقول كده فيقول يعني ما حلفت يعني يمينا إلا استثنيت علي بن المديني من هذا هذا يدل على جلالة علي رحمه الله آه وقع لعلي بن مديني محنة وكل العلماء تقريبا يعني لا يكاد تقرأ في ترجمة عالم إلا لابد أن تجد له محنة محنة علي بن مديني التي نال الخصوم منها منه بسببها واستغلوا موقف الإمام أحمد من علي المديني من شيخه الذي كان يبجله وكان يقدره ويوقره الفتنة المعروفة بفتنة خلق القرآن والفتنة دي أنا تكلمت عنها كثيرا وكل ما أتكلم عنها أجيب سيرة الإمام أحمد فيها الذي ثبت ورفع الله عز وجل مناره وأعلى كعبه بسبب الصبر فيها آه المعتصم عرض العلماء على الصوت بل على السيف والذي كان لا يجيب ويقول القرآن مخلوق إما كان يقتل أو يسجن أو يقطع راتبه من بيت المال لابد أن إيه أن لابد أن تناله عقوبة تنال العقوبات فعلي بن مديني كان ممن أجاب في المحنة وذكر حديث عمار وذكر حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما آه، اللي هو ملخصه أن يعني المشركين آه، عذبوا عمار بن ياسر وهذه القصة لها أسانيد مختلفة مما يدل على أن لها أصلا على الأقل وهو حديث حسن آه، المشركون عذبوا عمار بن ياسر وكان ضعيفا ضعيف البنية واشترطوا عليه حتى يطلقوا سراحه أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له قل هو ساحر هو كاهن هو مجنون فقالها عمار فلما برد جلده جعل يؤنب نفسه كيف أقول هذا على النبي عليه الصلاة والسلام الذي أخرجني من الظلمات إلى النور وهداني الله به مثل هذه المعاني يعني. فانطلق إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقص عليه ما جرى تماما فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمار كيف تجد قلبك قال يا رسول الله أجدوه مطمئنا بالإيمان قال يا عمار إن عادوا فعد أي إن عادوا إلى جلدك وإلى ضربك مرة أخرى فعد إلى سبي طالما أن قلبك أجنبي عن اعتقاد مثل هذا فتأول علي المديني وقال لي في عمار أسوة وسجنوه في بيت مظلم ثمانية أشهر قال لابن عمار الموصلي لما قال له الجماعة العلماء منهم من يكفرك ومنهم من يفسقك والكلام ده لأنه أجاب وقال القرآن مخلوق فقال له إني سجنت في بيت مظلم ثمانية أشهر حتى خفت على بصري وأنت تعلم أنني لو ضربت صوتا واحدا لمت ما كان يتحمل يتحمل الصوت وأخبر القوم أنني أعتقد أن, أن هؤلاء كفار الذين يقولون إن القرآن مخلوق أعتقد أنهم إيه؟ أنهم كفار لكن لم يتحمل البلاء علي بن مدين هو ده حقيقة ما حدث لكنه بعد ما يعني انفرج البلاء خرج وأعلن توبته وأعلن على الناس عقيدته فيه بعض بقى تعرف المحن تكثر فيها الحكايات الكاذبة بالذات إذا كان هناك كارهون للشخص الممتحن زي علي بن المديني فطلعوا عليه بعض أكاذيب وبكل أسف هذه الأكاذيب بتروى في الكتب يعني أي واحد ما بيهتمش بعلم الحديث ولا ينظر في الإسناد ولا يعني يعرف أثبت هذا الخبر أم لا بينقل هذا الكلام نقلا مجردا عشان يسود به الصفحات لا ودي ميزة علم الحديث علم الحديث هو الذي يبين لك الزيف تبصر به بعد العمى الذين لا يعرفون علم الحديث عميان حتى وإن كان جليل القدر في كل العلوم لأن ديننا دين سمعي ديننا هو دين النقل ابتداء وبعدين تعمل العقل في النقل جماعة اللي فاكرين المحدثين أن المحدثين كانوا يعني جهلاء يرون الأسانيد ولا يعملون عقولهم الكلام ده هذا كذب على المحدثين العقل لا نهمله لكن مرتبته بعد النقل يأتي النقل أولا ثم نعمل العقل في النقل أمال إيه بقى لا عقل مع النقل أي لا عقل يصادم النقل عشان المصطلح يتفهم صح لا عقل يصادم النقل إذا صادم العقل النقل نرمي العقل على طول لأن العقل قد لا يفهم المراد من النص لفظ مشترك ولا حاجة ولا مش فاهم ضل عن فهمه فيبقى النص كما هو ونكله إلى عالمه أنا لا أعلم وجه النص غيري يعلمه فإن الله عز وجل نثر الفضل في الناس ونثر العلم في الناس ولم يجعل العلم حكرا على أحد دون أحد بل قد يعطي رجلا متأخرا ما حجبه عن متقدم كما قال ابن قتيبة وهو يعتذر في مقدمة كتاب آه الذي تعاقب فيه أبا عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث يعني فيبقى ديننا نقلي القرآن المجيد جاءنا عن طريق النقل بالتواتر الجيل عن الجيل السنة جاءتنا عن طريق حدثنا فلان عن فلان عن فلان فديننا سمعي فإذا لم تتحقق من الإسناد ستق- ستقع في كثير من الزيف تروي الأحاديث بقى المنكرة والضعيفة والموضوعة والكلام ده أما إذا كنت تعلم علم الحديث هتعرف إذا كان هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا فيبقى أنت أبصرت أبصرت عرفت الصحة من الضعف كثير من محن العلماء فيها أسانيد باطلة وده زي ال- ك- كما آه، آه، آه، يعني أضرب المثل بما حدث في الفتنة بين آه، الصحابة بين في من أول ما قتل عثمان رضي الله عنه وانت بقى راجع وانت نازل لحد يمين وعلي ومعاوية رضي الله عنهما و- ومقتل الحسين رضي الله عنه كل القصة دي كلها ودي المحن دي كلها وردت لنا بأسانيد عند ابن جرير والبلاذري و- وابن سعد وغيره من العلماء الذين يرون التاريخ بالإسناد لما تحب بقى تعرف أهذا صح أم لا ارجع إلى الإسناد اللي الذي ساقه ابن جرير على الأقل مثلا على أساس أنه كتاب متيسر يعني ستجد الإسناد في كثير من الأحوال ظلمات بعضها فوق بعض والجماعة اللي عمالين يشتموا في بني أمية ويشتموا معاوية رضي الله عنه وكل الأمويين والكلام ده اعتمدوا على إيه؟ على تاريخ ابن جرير أو آه، أنساب الأشراف البلاذري أو آه، كتاب طبقات ابن سعد أو غيره وفيها أكاذيب لا آخر لها فيقوم المحدث يأتي بها- ينظر في الإسناد ويعرف إذا كانت القصة دي ثبتت أم لا علي بن مديني اللي هو الإمام الجليل الكبير العالم الذي أجاب تحت السياط ولم يتحمل وهو وإن كان جليلا لكن سبحان الله يعني المسألة ال- ال- ال- الثبات على الحق دي هذه منحة من الله عز وجل وإنما ينزل الله عز وجل الصبر على فرد دون آخر حتى وإن كان هذا الفرد جليلا ويكفي عمار بن ياسر أهو النبي عليه الصلاة والسلام بشره بالجنة وعمار من أهل الجنة بنص النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك ضعف عن البلاء فأجاب وكما قال لهم مشركون ولم يقدح هذا لا في عقيدة عمار ولا في فضل عمار فمن القصص بقى المكذوبة المنسوبة لعلي بن المديني رحمه الله آه، قصة رواه الخطيب آه، البغدادي في تاريخ بغداد آه، في المناظرة التي جرت بين آه، أحمد بن أبي دؤاد اللي هو تولى كبر هذا الأمر وهو الذي مسح دماغ المعتصم وأدخل عليه هذه البدعة القبيحة التي جرت على الأمة ويلات كثيرة كنا في غنى كامل آه، في غنى تام عن هذه الويلات لكن كان أمر الله قدرا مقدورا فأحمد بن أبي دؤاد ده بيناظر أحمد بن حنبل فبيقول للمعتصم إن هذا على الإمام أحمد يعني يزعم أن الله يرى في الآخرة أن الله يرى في الآخرة والعين لا تبصر إلا محدودا والله غير محدود والله غير محدود يعني العين محدودة حاسة من الحواس في الآخر لها منتهى زي أي حاسة في الإنسان لها منتهى ما فيش حاجة اسمها لا منتهى لمخلوق أي مخلوق له منتهى العقل له منتهى السمع له منتهى البصر له منتهى فزي ما احنا بنقول مثلا بالنسبة للبصر لو, لو كنت انت في صحراء شاسعة مترامية الأطراف ونظرت إلى السماء منتهى بصرك بيشوف السماء شكلها ايه بيشوفها زي ما هو واقف كده عالية كده ولا بيشوفها منطبقة على الأرض منطبقة على الأرض نازلة على الأرض آخر منتهى بصرك حتى لو كنت أحد الناس بصرا لو كنت زي زرقاء اليمامة مثلا آخر منتهى البصر السماء نازلة على الأرض لو لفيت من كل الجهات تلاقي كأنك أنت واقف في خيمة طب هل فعلا السماء مع منتهى البصر فعلا نازلة على الأرض الجواب لا السماء في هذا المكان اللي انت شايف ان هذا العرض زي السماء اللي فوقك تمام في الارتفاع طب ايه اللي خلى كده بصري خلص انتهى بصري الى هنا فهو بيقول له كيف يرى الله عز وجل في الآخرة والله عز وجل غير محدود ما تقدرش تحد ربنا سبحانه وتعالى بتقول من هنا لهنا وادخلوا شبهات عقلية والكلام ده فكيف يرى الله وهو غير محدود بالمحدود وهو العين فالمعتصم بيقول لأحمد إيه ما تقول قال يا أمير المؤمنين حدثني محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ترون ربكم لا تضامون في رؤيته يوم القيامة ترونه كما آه ترون البدر كما ترون البدر اسناد بقى ايه سبيك الذهب الامام احمد ما عندوش الا القران والسنه ابن ابي دؤاد عنده العقل الذي اضله والذي لا يلتزم بالوحي قرانا وسنه لابد ان يضل لازم يضل فالمعتصم التفت إلى ابن أبي دواد قال له ها تقول إيه في الكلام ده لأنه حديث كما قلت لك الإسناد سبيك الذهب يعني محمد بن جعفر غندر شيخ أحمد وبعدين شعبة وبعدين بقى خلاص بقى إسماعيل بن أبي خالد وبعدين قيس بن أبي حازم ده أدرك العشرة أبو بكر والتنازل من الصحابة وقل من أدرك العشرة مع قيس بن أبي حازم فالإسناد كالشمس وضحاها فلما التفت لابن أبي دؤاد وقال له ها ما تقول في هذا جاب لك حجة هه حدثنا فلان عن فلان تردها بإيه قال له والله اديني فرصة لبكرة وقام نازل على علي بن المديني الحكاية اللي الخطيب رواها دي الباطلة اللي أنا بحكيها دي موجودة في كتب شتى بكل أسف ولذلك أنا بنبه عليها النهاردة أنها باطلة والخطيب أبطلها وليت الذين نقلوها في كتبهم نقلوا كلام الخطيب البغدادي لأنه أبطلها في بعد الحكاية مباشرة فتقول الحكاية ابن أبي دواد نزل على علي بن المديني وكان مملقا فقيرا لا يملك شيئا وكان في بغداد فقام أول ما راح له دخل عليه واداله 10000 درهم وما سألوش عن حاجة خلاص وبعدين قام راجع له تاني وقال له ايه قال له حديث الرؤيا حديث جرير ابن عبد الله اللي الإمام أحمد قاله ما تقول فيه قال هو صحيح قال لي إليك حاجة الدهر أنا بقى أتيل طلع لي في الحديث ده علة واداله خلعة واداله مركب يركبه واداله مش عارف ايه وغير العشر تلاف واداله حاجات كتير قوي وقال له شوف بقى دور لي على علة في القصة دي فما قال له ايه يعني قيس بن أبي حازم كان أعرابيا يبول على عقبيه فبس راسه وقال له شفيتني بس المشكلة الكبيرة ان ده جاهل وهيروح عشان يناظر أحمد بن حنبل هي دي المشكلة لا يعرف قدر أحمد وفاكر ان أحمد بن حنبل لما يقول له قيس بن أبي حازم يبول على عقبيه ان أحمد بن حنبل هيسلم له بالكلام ده بس راجل جاهل فالمهم تاني يوم قام ابن أبي دؤاد بقى قال للمعتصم يا أمير المؤمنين يحتج علينا بقيس بن أبي حازم وهو كان أعرابيا يبول على عقبيه قيل بقى إن عرف إن علي المديني هو الذي أعطى هذا لابن أبي دؤاد فقاطعه الإمام أحمد قاطع عليه بن المديني لأجل هذا لا الإمام أحمد ما قاطعوش عشان القصة دي لأن هذه قصة باطلة ما حصلتش من أصله وحاشا لله أن يبيع علي بن المديني دينه بالعشرة آلاف درهم كانوا أدين وأتقى لله عز وجل من أن يفعلوا هذا والخطيب يعني جزاه الله خيرا انتصب لتفنيد هذه القصة وأتى بقول علي بن المديني في قيس بن أبي حازم وإن هو رفع للسماء وقال قل من أدرك العشرة مثل العشرة من أول أبو بكر الصديق لحد العشرة من الصحابة المبشرين بالجنة يعني مثل قيس ابن أبي حازم لكن الإمام أحمد غضب من علي بن مديني و يعني لم يحدث بحديثه وإن كان أبقاه في المسند وهذا يدل على أن الرواية التي وردت أن الإمام أحمد شطب حديث علي بن مديني من مسنده هذه رواية لا تصح لأن حديث مسند أحمد الآن فيه أكثر من ستين رواية عن علي بن مديني لم يشطبها الإمام أحمد من مسنده لكن الإمام أحمد يعني غضب من كل من أجاب في المحنة وكان يتمنى لو صبر هؤلاء على السياط ولكن يعني دي مسألة عزائم يعني الرجل الفاضل قد يبتلى ولا يصبر قد ينفسخ عزم قلبه وهذا لا يؤذيه ولا يضره في علمه وفي دينه لا سيما إذا رجع وتاب وأعلن على رؤوس الأشهاد أنه لا يقول بهذه المقالة لكن اللي, اللي يزود غضب الإمام أحمد من علي بن مديني أن علي بن مديني روى أيام ما كان في الرباط في على الحدود يعني حديثا عن الوليد بن مسلم مش مش حديث ولكنه أثر عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه تلا على المنبر يوما قوله تعالى وفاكهة وأبا وأصل هذا الحديث في البخاري آه ثم قال عمر أما الفاكهة فقد عرفناها فما الأب ثم رجع عمر لائما نفسه قال وما عليك ألا تدريه يا عمر ما عليك ألا تدري ما هو الأب طبعا الأب معروف كلغة, كلغة معروف العشب يعني والكلام ده لكن كان عمر يقصد أصل الأب أصله فصله إيه وينزل تحت والكلام ده ويجيب معنى زائد على معنى الكلمة يعني يتقعر في معرفة الأب وأصله وفصله وإذا كان له أكثر من معنى مثلا يبقى المعنى ده رايح فين وده رايح فين وكان عمر رضي الله عنه ينهى عن التقعر في كتاب الله عز وجل فقال ما أشكل عليكم من شيء فكلوه إلى عالمه علي بن مديني روى الرواة عنه الحديث ده بلفظين أو بثلاث ألفاظ اللفظ الأول كلوه إلى خالقه وكلوه إلى عالمه وكلوه إلى ربه تمام كلوه إلى خالقه هي دي المشكلة لأن وفاكهة وأبا ده قرآن فعندما أقول كلوه إلى خالقه كأنني, كأنني أقول إن الآية مخلوقة يبقى رجعنا إلى القول بإيه بأن القرآن مخلوق كلوه إلى عالمه وكلام مستقيم كلوه إلى ربه برضه فيها إشكالية فيها إشكالية أنا سمعت بعض الناس يقول ورب المصحف وهذا لا يجوز وهذا لا يجوز لأن القرآن كلام الله غير مخلوق والمصحف هو القرآن لكن تقول إذا أردت أن تحلف تحلف بمربوب أي مخلوق تقول لا ورب البيت لأن البيت مخلوق لا ورب محمد عليه الصلاة والسلام لا ورب إبراهيم زي ما كانت عائشة رضي الله عنها تحلف لأن إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم كلاهما مخلوق لكن ما ينفعش تقول ورب المصحف ليه لأن المصحف كلام الله إيه كلام الله غير مخلوق فلما يقول كلوه إلى ربه يبقى رجعنا برضو لكلمة رب المصحف ففيها إشكالية الثابت عن الوليد بن مسلم أنه قال كلوه إلى عالمه الإمام أحمد بقى لما بلغوا بقى أن ابن المديني آه، آه، يقول أخطأ الوليد بن مسلم في هذا الحديث لما رجعوا العلم المدينة قالوا إزاي تقول كلوه إلى خالقه فقال إنما أخطأ الوليد ابن مسلم فقال الإمام أحمد حدثنا الوليد مرتين بهذا الأثر يقول في كليهما كلوه إلى عالمه وأنكر على علي بن مدين وقال حتى إذا كان الوليد أخطأ فقال مرة كلوه إلى خالقه وكلوه إلى عالمه لماذا روى الرواية الخاطئة, الخاطئة لماذا وهو يعلم أن الوليد مسلم إذا كان أخطأ في هذا كيف كيف رأى إلا إلا أنه ينفق المسألة دي غضب الإمام أحمد كثيرا من علي بن مديني أنه روى هذه الرواية هو ده ال- ال- اللي احنا نقدر نقول أنه ثبت عن علي ابن المديني ورب احنا ما نعرفش الظروف التي جعلت علي بن المديني رحمه الله يقول هذه الرواية يرويها مرتين ممكن يكون حدث بها في المذاكرة على سبيل الرواية الوليد مسلم أخطأ فيها فذكر اللفظين عن الوليد وهذا لا شيء فيه إذا كان ذكر مجرد اللفظين فطار الجهمية بهذا اللفظ اللي هم عايزينه وهو كلوه إلى خالقه وطيروه عن علي بن مدين وتركوا اللفظ الآخر الذي ثبت عن علي بن مدين أنه راى عن الوليد بن مسلم أيضا قال كلوه إلى عالمه وهذا هو الظن بمثل علي ابن المديني رحمة الله عليه يبقى كأن علي بن المديني روى اللفظين عن الوليد بن مسلم اللفظ الصحيح واللفظ الخطأ فطار الجهمية بهذا اللفظ الخطأ ونسبوه إلى علي بن المديني وانتشر في بغداد آه، كلها والمحدثون كانوا يعني آه، عندهم عادة كده ياخد السقطة واللقطة ما كانوش بيفوتوا حاجة أبدا وكان بعض المتح- المحدثين يتمنى لو يخطئ المحدث كانوا يبحثون عن مثالب المحدثين بعض المحدثين مش كلهم يعني وكانوا يكتبون هذا في دفاترهم أخطأ في الرواية الفلانية وأخطأ في الرواية العلانية وهذا الكلام وكما قلت كان ممكن علي بن مدينة يقول ذكر هذا قال هذا في المذاكرة المذاكرة فيها الغرائب وفيها المناكير بالعكس الغالب على المذاكرة الغرائب والمناكير كانوا يتفاخرون بها مين اللي عنده رواية غريبة عن مالك مين رواية عنده غريبة عن شعبة عن سفيان الثوري الكلام ده وكانوا كما قلت يتفاخرون بهذا لأن هذا كان يدل على سعة اطلاعهم إن بقى عنده كل حاجة حتى الغريب المنكر فعلي بن مديني الحاصل يعني في ترجمة من ترجمة علي أنه ثقة ثبت إمام جبل حافظ قل ما شئت قل ما شئت وحتى أن العقيلي رحمه الله لما ذكر علي بن مديني في كتاب ضعفاء الكبير شن الذهبي عليه الغارة في كتاب ميزان الاعتدال بنقد الرجال وكنت يعني أتمنى أن يخفف الذهبي من حدته في هذا لأن كان ممكن الذهبي يعبر بأخف من هذا لأنه يعني آه، آه، هاجم ع- هاجم هاجم العقيلي مهاجمة قوية حتى قال له أفما لك عقل يا عقيلي أتدري في من تتكلم تتكلم انك تتكلم في من هو اوثق من طب... منك بطبقات يعني هو الذهبي شن الغارة على العقيلي مش على علي بن مديني كما يعني يمكن سبق لساني في هذا لكنه الذهبي دافع عن ابن المديني دفاعا مجيدا أرجو ال- الطلبة اللي عنده ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي يجيب ترجمة علي بن عبد الله المديني ويقرأ كلام الذهبي في هذا فإنه كلام نفيس آه قال علي بن المديني حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد عبد الله بن سعيد ده ابن مروان بن الحكم يبقى هو عبد الله ابن سعيد ابن مروان ابن ابن عبد الملك عفوا ابن مروان عبد الله ابن سعيد ابن عبد الملك ابن مروان يبقى عمامه كلهم خلفاء جده عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين وعمامه الوليد ابن عبد الملك هشام ابن عبد الملك سليمان ابن عبد الملك يزيد ابن عبد الملك فهو من بيت شريف وهو ثقة وثقه الإمام يحيى ابن معين وكذلك وثقه الدرقطني وابن حبان وقال أبو زرعة الرازي صدوق لا بأس به يبقى ده النهاية أنه إيه أنه ثقة والحفاظ كما قلت لكم كان كل واحد يعبر آه، عن الراوي بتعبير ما عشان بس ما يجيش واحد يقول لي إن أبا زرعة قال صدوق لا بأس به يبقى ننزله من مرتبة الثقة لا ده هذا يدل على أنه ثقة أيضا بدلالة توثيق العلماء الآخرين ولا نعلم فيه جرحة إلا ما نقل عن يحيى ابن معين أيضا أنه ضعفه ولربما كان هذا التضعيف يختص بحديث بعينه وإلا فقد تعارض قول يحيى ابن معين مرة وثقه ومرة ضعفه والنقل في التوثيق بتوثيقه أوثق من النقل بتضعيفه قال أخبرنا يونس يونس هذا هو ابن يزيد الأيلي آه، وهو من المتثبتين في الزهري وهو إمام ثقة معدود من الطبقة الثانية من أصحاب ابن شهاب من أصحاب ابن شهاب الزهري وهو يعني يجري في طبقة شعيب بن أبي حمزة أنتم عارفين أنا قبل كده قلت لكم آه، طبقات الرواع عن ابن شهاب أنا عارف أن قد يكون في ناس بيسمعوا آه، ال- الكلام مني لأول مرة وفي ناس سمعوا ونسيوا الكلام بس أنا لا أستطيع في كل مرة أن أنا أجيب الماضي وأقعد أكرر فيه وإلا يبقى مش هننتهي من الكتاب فأرجو أن ال- ال- ال- اللي عايز يعني آه، يحفظ يكتب وراي أو يسجل الحلقة ثم يفرغها مرة أخرى أو يرجع إلى كتب الرجال إذا كان من طلبة الحديث أو له اهتمام بالحديث آه، عن ابن شهاب ابن شهاب هو الإمام محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله الزهري المشهور بلقب الزهري لأنه في النهاية من بني زهرة واشتهر بهذه النسبة الزهري الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري لو أنا حبيت أتكلم وأطنب في يعني آه، الكلام فيه ربما ناخد حلقة وحلقتين وثلاثة لأن ابن شهاب الزهري من الأئمة الكبار الذين عقدت عليهم الخناصر وروى مسلم في صحيحه أنه تفرد بتسعين سنة لم يشركه فيها أحد وقبلتها الأمة وهذا كافي في جلالة الزهري لأن تعرف تفرد الرواة آه، ساعات ي- أو يعني العلماء تفرد الثقات الكبار اللي زي دول ممكن العلماء يحكمون عليها بالشذوذ الزهري التسعين سنة التي انفرد بها ولم يشارك فيها أحد حكم الإمام مسلم في صحيحه أنه روا... ر- أنها رويت عن الزهري بأسانيد جياد وهذا يعني يدل على جلالة الزهري أنه لم ترد مفاريده والزهري هو أول من دون علم ال- أول من كتب الحديث تعرف ال- العرب أمة أمية لا تحسب ولا تقرأ ولا تكتب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية فكانوا يعتمدون على الحفظ وحفظهم عجب من العجب الجماعة اللي هم بتوع النهاردة دول اللي بلعوا كلام المستشرقين ما يصدقش ان لما اقول له الامام احمد كان يحفظ الف الف الف الف يعني مليون حديث باسناده ما يدخلوش اسناد في متن ولا يغير يعني كان يحفظها كقل هو الله احد البخاري كان حافظ 300 الف 600 مسلم 600 ألف شعبة 30 ألف أنت عارف كل الأئمة كانوا ينزلوا كده لناحية الإمام أحمد الكلام ده كان بيحفظ بالألوف المؤلفة وتستغرب وأبو حاتم الرازي وأبو زرع الرازي والكلام ده كان يمضي في, ال في, ال في الأحاديث كما ي- يقرأ الواحد قل هو الله أحد فيجي سيء الحفظ من أبناء هذا الزمان اللي اللي لو سالته في ال- في في, في الظهر انت فطرت ايه يقعد يهرش في دماغه ويقول فطرت ايه فطرت ايه وما يعرفش يجيب الفطار هذا السيء الحفظ ده هو يوم يستغرب جدا ان الائمه يحفظوا هذا يقول لك ده من اساطير الاولين وده خرافات لكنه ما عرف العرب وما عرف حافظة العرب وأن الله عز وجل اختصهم بهذا دون سائر الأمم فكان الحديث إنما يحفظ في الصدور ما كانش بيدون لحد ما آه، دخل بقى العجم في الإسلام والكلام ده وبدأت قصة الرواية بالمعنى فخشي العلماء من هذا فعمر بن عبد العزيز آه، ر- رضي الله عنه وأسأل الله أن يرفع درجات آه، درجاته ده أمر بقى بكتابة الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ك- ك- قال كما آه، في حديث أبي سعيد وغيره لا تكتبوا عني سوى القرآن ومن كتب شيئا غير القرآن فليمحوه آه الكلام ده كان زمان ليه؟ لأن كان آه، آه، الكتبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قلة ولو كان أي أحد كتب بجانب الآية كلاما حتى لو كان تفسيرا قد يظن أنه من جملة القرآن فممكن يروي هذا على أساس أنه قرآن فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كتابة شيء سوى القرآن عشان ما يختلطش بيه حاجة لأن كان في بعض الصحابة قد يدرجون كلاما في سياق الآيات هم عارفينه من باب التفسير فقد يأتي من يأتي بعد ذلك يظن أن هذا من جملة ما أنزل الله سبحانه وتعالى كما حدث لعائشة رضي الله عنها أمرت رجلا أن يكتب لها المصحف وقالت له إذا أتيت إلى هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين قالت له إذا جيت لحد الآية دي أقف و- وأعلمني فلما الكاتب وصل إلى هذه الآية أعلمها فملته بقى اكتب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقامت مزودة صلاة العصر وقوموا لله قانتين الكاتب لم يكتب كلمة صلاة العصر التي هي من تفسير عائشة رضي الله عنها على حاشية المصحف إنها كتبها في صلب الإيه؟ في صلب الكلام ليه؟ لأن الأحاديث أحاديث عائشة رضي الله عنها حديث كثير من الصحابة آه، إن صلاة الوسطى هي صلاة العصر لا الفجر ولا الظهر وهذا هو القول الراجح الذي ذهب إليه سائر أهل العلم آه، فكان بعض الصحابة يدرجون كلاما فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكتب إيه إلا القرآن بس لكن في عهد عمر بن عبد العزيز خلاص الدنيا خلاص القرآن اتحفظ وفي الصدور وبقى معروف إن ده قرآن ولا يلتبس بغيره فأمر عمر بن عبد العزيز وجماعة من أهل المدينة إن هم يبتدوا يجمعوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وإيه ويكتبوها وإلى هذا أشار السيوطي في ألفيته هو بيتكلم عن هذا الموضوع فقال أول جامع الحديث والآثر ابن شهاب آمرا له عمر ابن شهاب اللي هو الزهري اللي احنا بنتكلم عنه آمرا له عمر اللي هو ابن عبد العزيز أي أن عمر بن عبد العزيز أمر ابن شهاب أن يكتب آه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في إيه؟ في كتب ومن هنا سنة بقى إيه؟ هذه السنة المباركة وبدأ كل عالم من العلماء يحتدي هذا الحذو ويألف ما تيسر له وبدون تبويب يعني كان مثلا إيه ي- مجموعة من الأحاديث بتاعته يمليها كده على الطلبة بدون ترتيب ما يقولش مثلا كتاب الطهارة كتاب الزكاة كتاب الصلاة كتاب الحج كتاب الكذا وتحت كل كتاب يجيب الأحاديث المختصة بهذا الكتاب لا كيفما اتفق يسيب نفسه كده يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان بلا ترتيب فيدخل أحاديث بعضها أحاديث الأحكام على أحاديث الزهد على أحاديث العقائد ها والسيوط برضو أشار إلى هذا الكلام في الألفية أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر وأول الجامع للأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب كابن جريج وهشيم مالكي ومعمر ووالد المبارك يعني يقول لك أول من جمع الأبواب يقول لك باب في الزهد باب في الفرائض باب في الطلاق بدأوا إيه ي- ي- يبقوا- ي- يعني يبوبوا بقى الأحاديث وإن كانت برضو بيدخلوا في هذه التبويبات ما ليس منها كيفما اتفق برضه بس تلاقي غالب أحاديث الباب في الطلاق إذا قال باب في الطلاق أو باب في القسامة أو باب في الحج مثلا وأول الجامع للأبواب يعمل كتاب بس يقول باب كذا باب كذا ويجيب شوية أحاديث تحتيه جماعة في العصر ذو اقتراب مش عارفين مين اللي بدأ الأول بس إيه سمى لنا بعض العلماء الذين بدأوا التصنيف على هذا التبويب كابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي كابن جريج وهشيم هشيم بن بشير الواسطي في واسط من مشايخ أحمد كابن جريج وهشيم مالكي اللي هو الإمام مالك لما صنف الموطأ ومعمر معمر ابن رشد طبعا أنا معمر ده أنا مغلبكم بيه كل شيء أقول معمر وسفيان ومالك وعيون أصحاب الزهري معمر بن راشد أبو عروة آه، البصري الذي كان يسكن اليمن له كتاب اسمه الجامع يسمى بجامع معمر وده مطبوع في آخر مصنف عبد الرزاق ابن همام الصنعاني اللي مطبوع اسمه جامع معمر ومعمر وولد المبارك هو ابن المبارك الإمام المبارك عبد الله طبعا الإمام المبارك عبد الله له كتاب الجهاد آه، صنفه وله كتاب الزهد ومن أمتع الكتب كتاب الزهد لعبد الله المبارك أنا بنصح كل واحد يشتري هذا الكتاب هو بالأسانيد سيب الإسناد واقرأ آه، الكلام هتلاقي بركة في هذا الكتاب آه، يعني آه، ما ما بعدها بركة هم دول ال- اللي ابتدوا اللي ابتدوا ايه يجمعوا الاحاديث بلا ايه بلا ترتيب معين وما كانوش بيدوروا على الصحيح والضعيف والكلام ده كان ايه كله مخلوط على بعضه صحيح على ضعيف على منقطع على مرسل على معضل اي حاجه زي ما تيجي لحد بقى ما آه، جاء العلماء بعد كده وصنفوا بقى الصحيح وصنفوا المسند والكلام ده في قصه طويله اللي برضه السيوط ذكرها وكده لكن ابن شهاب الزهري هو أول من بدأ إيه كتابة الحديث بأمر عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه ابن شهاب لو أنا قلت فيه ثقة إمام حافظ جبل مش هأدي إيه حقه لن أؤدي حقه ولذلك أنا مش هقعد أنقل كلام العلماء فيه لأن ما فيش حد اتكلم فيه خالص إلا بقى الروافض اللي هم بيكرهوا بنو أمية كلهم على بعضهم كده أو المستشقين زي جلدة سيهر والجلامة الجماعة الحاقدين الناقمين اللي يقول لك كان كان يخترع الأحاديث ويكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لأجل بني أمية وطبعا يعني هذه كما يقول القائل ضرطة عير في فلاة يعني حاجة ملهاش أي قيمة ولم يتهم أحد من العلماء قط ابن شاب الزهري بشيء من هذا ولا بقريب من هذا وحاشاه لكن أنا هحاول أن أنا أجيب بعض حكايات عن آه، ابن شاب الزهري أو بعض كلمات عن ابن شاب الزهري وأوريك شخصية هذا الإمام عشان تعرف من هو هذا الإمام الأمة دي أمة عظيمة ولما نقص على ال- ال- الشباب الواعد طريق ال- ال- المفروض يبقى هو الطليعة للتمكين بإذن الله تعالى يوم يعرف أنه ينتسب إلى أمة مجيدة فيوم يرتفع يعني قدره وترتفع قامته أيضا آه ابن شهاب الزهري مرة من المرات آه قرر ألا يحدث وساعات كان المحدثون يفعلون هذه كنوع من العقوبة للتلامذة يعني ال- الأعمش مثلا لو لو واحد بيبري قلم في الحلقة بتاعته وحس بيه يقطع التحديث تسمع رنة الإبرة أو كما نقول تسمع دبة النملة في حلقة الشيخ عبد الرحمن بن مهدي كان كده برضه أي حاجة تنافي وقار العلم عند الشيخ كان ممكن أقطع التحديث على طول فكانوا الطلبة بي يعني يعملوا ألف حساب للمسألة دي تقطع التحديث عن طالب الحديث ده أنت كده بتموته ممكن يكون جاي من بلد بعيدة جدا عشان يسمع إيه يسمع هذا ال- زي ما واحد قال للأعمش وقال له قد أتيتك من بلد كذا وكذا وأريدك أن تحدثني قال لا أحدثك إلا بعد سنة لأنه قال له إيه قال أنا تاجر وجاي ياخد بضاعة من البلد وعايز أروح فاديني كده حزين ثلاثة كده إيه أخدته معايا وأنا ماشي أخدته معايا وأنا ماشي هي وكالة ولا هي بضاعة فأحس من الرجل ان هو يعني يعني كانه مش طالب علم لا يوقر الحديث ها يقول لك إيه، اديني كده كلمتين ثلاثه من عندك كلام زي كده فلما احس الاعمش ان هو مش طالب علم و- وما تأدبش قال والله لا احدثك الا بعد سنه هو كان واخد تجاره ومروح وكانت بلده بعيده فأقام في البلد هذا الطالب العلم التاجر ده أقام في البلد بس كتب التاريخ كتب التاريخ اللي هو سأل فيه الأعمش وبعد عام كامل رجع للأعمش قال له أنت قلت لي بعد سنة سأحدثك وأنا قعدت سنة كاملة هوت والنهاردة يوم كذا كذا كذا وأنت قلت لي في سنة كذا فحدثه الأعمش بحديث ممكن يكون زي ما قلت لك العالم قد يرى أنه من باب الأدب أن يشتد على الطالب وعالم آخر يرى أن من باب ال- ال- الرفق بالطالب والكلام ده كل شيخ له طريقة زي ما احنا بنقول فقرر الزهري أن يقطع التحديث جاءه الحسن بن عمارة أظن وسأله أن يحدث فقال لا أحدث أو كان الحسن بن عمار عارف أنه لا يحدث فذهب إليه يسأله التحديث فامتنع قال له إما أن تحدثني أو أحدثك فالزهري قال له إيه حدثني هو مش عايز يقول فقال حدثني الحكم الحكم ده اللي هو ابن عتيبة أحد مشايخ آه، شعبة والجماعة دول حدثني الحكم عن علي بن الجزار قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول ما أخذ الله عز وجل الميثاق على أهل الجهل أن يتعلموا إلا وأخذ الميثاق على أهل العلم أن يعلموا يبقى وقعوا في إيه وقعوا في حيص بيص كأنه بيقول له أنا جاهل وقد أخذ الله علي الميثاق أن أتعلم قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فهذا أمر من الله جل جلاله للجهلاء أن يسألوا أهل العلم طيب إذا العالم كتم الكلام وكتم المعلومة من الذي يعلم الجاهل ها ربنا عز وجل قال وقد أخذ الله ولقد أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون ما هو ده ميثاقه كمان والنبي عليه الصلاة والسلام قال من آه، كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث عبد الله بن عمرو بن عمرو أمثل الأحاديث دي كلها في هذا الباب حديث أبي هريرة له طرق كثيرة متكلم فيه وكذلك رواه ابن عباس وغيره بس حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يعتبر هو أمثل هذه الأحاديث كلها من إيه سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة فحدثه الزهري بأربعين حديثا مع أنه كان ممتنع من الإيه ممتنع من التحديث وده اللي أنا عايز بقى أنبه عليه بقى في القصة دي أن الطالب لابد أن يكون فطنا ذكيا يعرف إزاي يدخل للشيخ ويعرف مفاتيح الشيخ قبل ما يروح له في بعض الطلبة بيجيني مثلا أنا ب- يعني بي- أرفق بالطالب وبطبطب عليه وما لا أعنفه أبدا ولا أستقبله بما يكره والكلام ده حتى لو كان الطالب رزل والكلام ده ما بعرفش أترازل معاه انما ممكن يعني ايه احاول اتلطف معاه بقدر المستطاع وممكن ابقى متضايق من جوايا بس ما ببينش ليه بقول اه طالب في علم في زمن غربه ولا حد بيطلب علم ولا بتاع هتنفره هيطلع يقول لك آه، ب- مش عارف ايه يجي مثلا يشتكي لي من احد المشايخ والشيخ ده يعني اخي في الله وحبيبي وصديقي ورفيقي في الطلب والدرب والكلام ده يقول لك رحت له وشخط فيا ورماني بره و- وبرق لي وما كلمنيش والكلام ده فأنا باجي أفهمه علشان أدفع عن الشيخ هذه المقالة اللي ممكن يسوء ظن الطالب باللي الشيخ عمله معاه فأنا مش عايز مش عايز ي- ي- يخسر الشيخ لأنه إذا خسر الشيخ هو اللي خسران الشيخ هيخسر إيه؟ إذا كان الطالب ده مشي مع السلامة في ألوف غيره محتاجين علم الشيخ كما قال أبو عبد الله الصيمري وكان رجلا حنفيا وكان يسمع سنن الدرقطني على الدرقطني يعني الدرقطني بيقرأ سنن والصيماري الحنفي أصل فيه اتنين في الصيماري الشافعي والصيماري الحنفي أنا أقصد الحنفي آه قال كنت أسمع السنن من الدرقطني والدار قطني كان يضعف أبا حنيفة رحمه الله في الحديث يقول أبو حنيفة ضعيف الحديث فسئل الدار قطني عن أبي حنيفة فضعفه فالصيمري حنفي فقام غضب بقى ايه ازاي يضعف ابو حنيفه وقام ايه قاطع الايه المجلس بتاع التحديث ولم يسمع مات الدار قطني فندم الصيمري اشد الندم انه لهذه الغضبه ترك سماع السنن من الدار قطني فقال اي شيء ضد- ضر الدار قطني انني لم اسمع سننه هو اللي اتضر دار قطني عنده ألوف مؤلفة بيتهافتوا عليه عايزين يسمعوه إيه يعني لما ينقص واحد ولا اتنين ولا تلاتة ولا أربعة الطالب هو اللي بيخسر فأنا بقى أقوم أقول لل- للطالب حاجات زي كده أقول له إن في بعض الشيوخ يقابله طلبة عندهم يعني جلافة عندهم سوء تعبير أو رزل كده ففي واحد بيحتمل رزالة واحد ما بيحتملش فالشيخ يرى من كتر الرزلاء اللي بيقولوا ان هو يتعامل بالشده علشان خاطر يوقف الطالب هو طريقته كده كل شيخ له طريقه وكان في ائمه برضه بيستعملوا الشده مع الطلبه يعني ابن خزيمه مثلا امام الائمه والاستاذ الذي يلقب بلقب الاستاذ الاستاذ دي كانت لا تعطى الا لقله من ال- العلماء زي ابن خزيمه مثلا وهو الذي كان يحصل 18 علما اللي يحصل 18 علم دول يقال عليه الاستاذ ها لكن ال ال ال كلمة الأستاذ دي آه، نزلت بقى وما عادش حد فاهم معناها و- وبتتقال لأي حد دلوقتي ابن حبان معروف وابن خزيمة شيخ ابن حبان فابن حز- ابن حبان على طول بيكتب يكتب ايه ودايما دايما يسأل ويتقل في السؤال وابن خزيمة خلاص دماغه وجعته فابن حبان عمال ايه يكتب وراه وكده ويسأله ويكتب يسأله ويكتب فابن خزيمة زهق منه فابن ح- ابن حبان بيسأله فما رضاش يجاوب قال له تنحى عني يا بارد فابن حبان على طول ايه قام كاتب الايه العبارة تنحى عني يا بارد فب- فزمايل ابن حبان شافوه قالوا له طب انت ايه يا ك- ايه الفايدة انك تكتبها يعني قال لا أدع كلمة للشيخ إلا كتبتها حتى إن برغم إنها شتيمة أهو قال لا أدع كلمة للشيخ إلا كتبتها ويوم ابن حبان يحتمل ضجر الشيخ عليه ولا يضحي بعلم الشيخ فهنا الطالب الذكي قبل ما يروح لأي شيخ من الشيوخ يسأل تلامذة الشيخ الشيخ ده صفاته إيه هل هو حليم هل هو يعني آه، لو أنا رحت اتقلت عليه يقبل مني هل هو سريع الغضب هل ألفاظه رقيقة هل ألفاظه غير رقيقة ما فيش حد فيما أتصور من الطلبة إلا ما شاء الله ممكن يكون بيعمل قصة ده قبل ما يروح لأي شيخ من الشيوخ لا لازم تسأل عشان تعرف مفاتيح الشيخ وتدخله بقى تدخله من هنا وهذا ما يسمى بفقه النفس فقه النفس ده يولد المرء به ويتعلم ويلتمس بس لو الواحد مخلوق ح- حكيم وعاقل العلم يزكيه ما عندكش فقه النفس دي ممكن تتعلمها ولا تزال تتعانى هذا العلم حتى تتعلمه زي تعلم الفراسة ممكن الإنسان ما يكونش متفرس لكن من كتر ما بيقرأ في كتب الفراسة ممكن يبقى متفرس قد يبلغ الطالع شأوى الضليع ويعد في جملة المتعاقلين المتعاقل الرقيع زي ما قال الشوكاني في مقدمة كتابه نيل الأوطار يعني ممكن الإنسان ما يكونش عنده الحاجة دي وممكن بالاكتساب والخبرة والدربة والممارسة ممكن يجيبها فإذا أوتيت هذا تعرف إزاي تتعامل مع الطلبة وكيف تبعد هذا عنك وهذا عنك ده دخل لمين للزهري من قول لا يستطيع أن يرده قال له كلام علي بن أبي طالب ما أخذ الله عز وجل الميثاق على أهل الجهل أن يتعلموا إلا أخذ الميثاق على أهل العلم أن يعلموا فأنا راجل جاهل أو جاي أستفتيك وعايز منك أحاديث وأنت عالم وقد أخذ الله عليك الميثاق أن تعلم كيف تكتم الذي عندك لم يستطع الزهري أن يبقى عند هذا الإيه الموقف أنه لا يحدث أبدا وحدثه بأربعين حديثا آه، يحضرني آه، أشياء من آه، هذا القبيل منها آه، الفضل بن دكين أبو نعيم الإمام الكبير العالم من مشايخ البخاري ومشايخ أحمد برضه وهو من كبار مشايخ البخاري مع الثقة والجلالة والإمامة وكل ما شئت في الفضل من دكين فالطلبة آه، يعني آه، يعني أضجروه يوما فيخبطوا على الباب ما بيفتحش فواحد ظريف لطيف كده عارف بقى ان الفضل بن دكين كان يعني يميل الى الدعابه والكلام ده فقام طرق الباب فالفضل قال له من قال رجل من بني ادم ما رضاش يقول له ايه لا علان ولا محدث ولا فلان ولا الكلام ده رجل من بني ادم فالفضل بن دكين يقول لك صاحب دعابه فقام فتح الباب واخده بالحضن وقال ما ظننت أن أحدا من هذا الجنس باقي ها كأنهم انقرضوا على أساس أن إيه كل اللي بيجوا علشان إيه، كأنهم مش بني آدمين يعني ممكن يضديروا المحدث ويزعلوه ويت- ويلقحوا جتاتهم عليه وبتاع الكلام ده فهو عايز يفك الإيه عايز يفك الأزمة اللي هو عملها دي وأنه لا يحدث وعايز أي سبيل يطلع منه فعم عامل القصة دي قال ما ظننت أن أحدا من هذا الجنس بخي وكذلك لو لو لما نقلب بقى ال- القصة القصة الشهيرة التي آه، تروى عن شعبة بن الحجاج ورواها يعني غير واحد آه، من العلماء بالإسناد في قصة توبة القعنبي القعنبي عبد الله بن مسلمة القعنبي من شيوخ البخاري ومسلم ومن أوثق خلق الله ومن أتقاهم حتى أبو حاتم الرازي يعني يقول آه، وابو حاتم الرازي احنا قلنا قبل كده في طبقات النقاد ان هو جراح جراح يعني ايه يعني ما ب- لا يكاد يعني يمر احد من تحته لما ايه يديله شرطه كده يسيح دمه يعني من الرواه يعني م- ما ع- ما يعديش منه الا واحد كده يعني مية مية فقال في القعنبي ده ما رأيت أحدا يحدث لله إلا القعنبي وقال كان يعني يخرج إلينا في اليوم الصائف شديد الحر يلبس ش- إز- إزارا واحدا وكانت هدوم مقطعة كان زاهدا عابدا القعنبي ده كان كان يشرب النبيذ القعنبي كان في البصرة ويشرب النبيذ على يعني آه، عادة أهل البصرة والكوفة والجماعة دول ومعاه شوية أحداث شوية عيال كده من اللي هم ايه يعني اللي احنا بنقول عليهم بت- بت- بتعبيرنا انها شوية شوارعية يعني احداث بقى فكانوا يشربوا مع بعض وييجوا وبتاع والكلام ده المهم في يوم من الايام القعنبي جالس على المصطبة على قارعة الطريق مستني الجماعة الشلة بتاعته دي وهو ماشي قام لقى لقى واحد راكب حم... يركب حمارا وحواليه بقى ايه خلق لا يحصون اللي ماسك لجام الحمار واللي ماسك ودن الحمار واللي ماسك ديل الحمار واللي ماسك بردعة الحمار والكلام ده ده مين؟ ده اللي قدر يوصل للحمار اللي راكب عليه هذا الايه؟ الشخص وكل واحد ماسك ايه ورقه وعمال ايه يسأل ودفاتر ويكتبوا وهم ماشيين وحاجات زي كده فلفت نظره الايه؟ المنظر ده فزي ما بقول لك انا بقول لك انهم زي شوارعيه كده فدايما تلاقي الشوارع ده ما عندوش مروءة وجريء وقليل الأدب ولا يستحي ها الصفات دي كلها فيه بجح يعني فعلى طول قام قايم القعنبي ده من على القار- المصطبة اللي قاعد عليها وقام اخترق الناس دول كلهم ووصل للجام الحمار وقام ماسك الحمار موقفه وسأل الجماعة انتوا اللي انتوا ملفوفين حواليه ده يطلع مين اللي راكب على الحمار ده؟ طبعا واحد في البصرة لا يعرف شعبة ده ده ده, ده فضيحة ده شعبة ده يعني كان أشهر من أمير المؤمنين في البصرة شعبة بن الحجاج فواحد في البصرة ما يعرفش شعبة فطبعا يعني اللي حواليه استنكروا العملية دي وبصوا له بازدراء كده واحتقار مين اللي راكب الحمار ده؟ قالوا له شعبة يعني ايه شعبة فقالوا له محدث قال يعني ايه برضه بيشتغل ايه بيبيع ايه ده قالوا له محدث قال يعني محدث تخيل بقى واحد هتجيبه من أول السطر احنا عمالين ملفوفين حواليه وعمال يضيع الوقت واحنا جايين من بلاد بعيده وعمالين نكتب ورا شعبه وهو راكب الحمار ولا بتاعه ده جاي يضيع لنا الوقت. يعني ايه محدث؟ قالوا بقول احاديث يعني. احاديث عن النبي عليه الصلاه والسلام. فالتفت الى شعبه وقال حدثني بحديث. فقال شعبه حدثني منصور عن ربعي ابن حراش عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت يعني ادهاله عدل في وشه عايز يقول له أنت قليل الأدب ما عندكش حياء فعشان كده بتعمل كلام ما يعملوش أهل النبل أبدا والمروءة يبقى شعبة ما قالوش أي حديث اختار له حديثا معينا يقرعه به يقرعه به لأن التصرف اللي هو عمله ده ما ينفعش يعمله أبدا إنسان ذو مروءة أبدا إنه مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت سبحان الله أنت عارف الإنسان يعني ساعات يبقى منهمك في المعاصي والكلام دهوت وربنا عز وجل يمن عليه وينفتح قلبه للحظة كده تدخل كلمة حلوة كويسة من كلمات الهداية وقلبه يتقفل بس يتقفل على الكلمة دي تتغير حياته كلها بالكلمة دي فكأن هذا هو الذي جرى للقعنبي كان قلبه مفتوحا لمقتضى هذا الحديث واتقفل قلبه على الكلمة دي وشعر بحياء واستخزاء وقام رايح لأمه على طول في البيت كان عنده جرار بقى من النبيذ بلاليص كده و... ها من النبيذ عشان بيشربوا بقى و... فأراق الجرار كلها وكسرها وقال لأمه إذا جاءني فلان فلان قولي له مش هنا وخرج قال أنا عايز أتعلم دلوني على واحد ألزمه وآخذ منه العلم والديانة قالوا له عليك بمالك في المدينة خرج القعنبي فلزم مالكا رحمة الله عليه حتى اختص به وصار من أوثق الرواة في مالك وله موطأ موطأ مالك برواية القعنبي ومسلم يروي كثيرا حديث مالك يروي كثيرا من طريق القعنبي بعد ما ما القعنبي بقى عبد الله بن مسلمة عب بقى من علم مالك والكلام دهوت رجع بقى إلى البصرة عشان يلحق مين عشان يلحق شعبة ياخد برضه عليه أحاديث والكلام ده فلما رجع إلى البصرة فإذا شعبة قد مات ما لحقش شعبة فقال العلماء لم يروي القعنبي عن شعبة إلا هذا الحديث الواحد هذا الحديث الواحد اللي هو اداهوله ايه وهو ماسك لجام الحمار ما لحقش يتهنى بشعبة ولا يأخذ الأحاديث بتاعت شعبة فنزل درجة لو حب يروي أي حديث عن شعبة لازم يروي بواسطة عن إيه عن شعبة فشوف الإمام شوف شعبة بن الحجاج إزاي انتقى هذا الحديث من جملة أحاديثه لأنه يصلح هذا الرجل يبقى حتى وانت بتتكلم في وانت بتاعت بتقول خطبة الجمعة بتقول درس بتقول هذا الكلام يبقى تخير اعرف الجمهور اللي قدامك ايه اللي يهمه ما تروحش في مثلا بلاد أرياف كلهم ما يعرفوش إلا الزراعة والكلام ده وبصمجية كلهم ما بي... لا يقرؤون ولا يكتبون وتقعد تحدثهم عن المؤامرات القصة القصة النووية الإيرانية والأمريكية والمش عارف ايه والكلام ده ايش دخلهم في الحدوته دي ما يفهموش القصه دي الكلام ده تقوله في المدينه المدينه بقى بيصلي وراك بقى ناس مثقفون واساتذه جامعه ودكاتره ومهندسون وتجار وطلبه جامعه وبتاع الكلام ده ممكن تقول الكلام اللي هم يقدروا يفهموه لانه بيقروا جرايد وبيستمعوا برضه لاذاعات وحاجات زي كده لكن في الارياف اتكلم عن اللي بيسرق المحصول اتكلم عن اللي خد ميراث اخته اخواته البنات وبلعه مثلا عن اللي بيروح ينقل المصرف بتاعه وياخد حتة من أرض جاره والحاجات ديت اتكلم عن أمراض المجتمع نفسها يبقى أنت نزلت الكلام على واقع ممكن الناس يستفيد من هذا الواقع وهذا من الحكمة البالغة التي ينبغي أن يتمتع بها العالم فأنا مقصودي من الكلام بتاع ال- ال- الحديث بتاع الزهري ده إن التلميذ عرف كيف يدخل للشيخ فدخل له بهذا الإيه؟ بهذا الأثر كأنه قال لا يسعك أن تكتم العلم عني فأنا جاهل وقد أخذ الله الميثاق عليك لتبيننه للناس ولا تكتمونه يبقى أنا بنصح بقى طلبة العلم لما يكون رايح يحضر أو عايز يتعلم على شيخ من الشيوخ يعرف ترجمة الشيخ من خواص الشيخ أو من أهل البلد وما يسألش واحد جايز يكون الواحد ده بيحب الشيخ جدا فيضفي عليه من صفات الكمال ما ليس فيه أو يكون بيكرهه فيقوم يبغضه فيثلبه مثلا لا أنت اسأل خمسة ستة سبعة ثمانية كده عشرة حتى تبلغ مبلغ التواتر إذا لقيت أغلب الناس يقول لك صفة كذا كذا كذا كذا كذا شوف بقى أني مدخل ممكن تدخل عشان تدخل قلب الشيخ على طول أنا لا أنسى أبدا آه وبالحكاية دي أنا هختم لأن وقت البرنامج آه انتهى آه آه شاب دخل قلبي من مرة واحدة وبكلمة واحدة كنت بتكلم آه، آه، قبل ما أطلع في الفضائيات آه، وأنا بحفز طلبة العلم آه، بتكلم عن آه، التخصص والدفاع عن المصادر الأصلية اللي هو حرس الحدود يعني كلمة اللي أنا إيه يعني آه، دايما أقولها وعليا برنامج في قناة الحكم اسمه حرس الحدود كنت أنا استخدمت لفظة وردت في حديث ابن مسعود وكنت بقول أنا عايز أريد شرطة للموت مش للقتل والكلام ده كنت أقصد شرطة للموت يعني الولاد الخلاصة الكوماندوس اللي احنا بنعمل كوماندوس دول حرس الحدود ابن مسعود عبر في يعني ال- الحديث بتاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم آه، أيوة وعن النبي عليه الصلاة والسلام آه، ذكر فيه ثم ي- ينتدب المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبا في حرب الم- المسلمين مع الروم يعني وأرجو ألا أكون واهما وأنا رفعت الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم يكون من قول ابن مسعود لكن على أي حال هو يعني آه، وردت اللفظات فيه المهم اتكلمت عن الكلام ده وكانت الأشرطة بت- بت- يعني فوقع الشريط ده بتاع ايه حرس الحدود وشرطة الموت في يد شاب من أسيوط المهم نزلت أصلي الفجر في يوم فلقيت واحد نايم كنا في شهر كنا في في زي الأيام دي بالظبط الدنيا برد جدا ولقيت ده ايه نايم على السلم بتاع البيت وأنا خارج أصلي الفجر فلما أيقظته هب واقفا بطريقة كأنه اتفزع يعني قلت له يا ابني انت مين قال لي انا من شرطة الموت قلت له على الصبح ما انا ما- مش مش عارف الموضوع شرطة الموت يا ابني معاك طبنجة ولا معاك ايه ايه يا ابني شرطة الموت دي وانا مش واخد بالي يعني ايه انا اه عارف البتاع مش واخد بالي مش قادر اربطها ببعضها يعني قال لي انا من شرطة الموت قلت له آه، إيه- يعني ايه يعني انت جاي منين الاول انت بلدك ايه قال لي اسيوط قلت له كمان يعني يعني ايه اسيوط بقى يعني ما صعايده وعلى طول يعني واخدينها جد يعني فقال لي انا وخ- خلاص فهمت يعني اول ما قال من اسيوط بس اكبرت جدا ان ياتي من اسيوط البلد بتبعد عن كفر الشيخ حوالي دخل على 700 كيلو مثلا وياتي المسافه دي كلها وممكن يكون جه الساعه واحدة بالليل اتنين بالليل قاعد في الطل وعايز يطلب العلم بعد ما سمع الشريط والكلام ده عشان يدافع عن مصادرنا الأصلية الناس اللي بتهاجمه على البخاري وعلى القرآن والكلام ده وبتاع الكلام ده فأخدته معايا المسجد وسمعت منه وعجبتني همته العالية وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيه أنا الحقيقة أنا أنا نسيت اسمه بكل أسف مع ال- تقادم الزمن لأن ده كان بقاله حوالي ست سنين أو سبعة ولا أدري هل هو بي بي بي بيأتي بيحضر ولا ما يحضرش ما أعرفش لكن هو ممكن يكون يعني إذا كان آه، سمعني دلوقتي أكيد هو هيعرف آه، الواقع فده أو مثلا ده لم- لو هنفترض ان واحد جاء ولا زمني بس بعد ما قال الحكايه دي كمان هذا حاجه هذا فعلا انا والله احتقرت همتي واحتقرت نفسي انا قلت واحد جاي عشان كلمه سمعها واحنا بنقرا مثلا مثلها واكثر منها والكلام ده وما عندناش الهمه اللي هي ممكن تكون عند مثلا شاب زي كده فدعوت الله عز وجل له وتمنيت ان الامه كلها تبقى على مثل هذه الهمه العاليه فيعني الحاصل عشان أختم بس الكلام حتى لا يطول الحاصل إن أي طالب علم لابد يعرف ترجمة الشيخ أخلاق الشيخ يعرف كل شيء عن الشيخ قبل ما يروح إذا كان محتاج لعلم الشيخ قوي والشيخ آه، آه، بيشتد يبقى لازم يتخن وشه ويتحمل بقى الشيخ يديله كلمة يمين كلمة شمال يبقى جتته منحس بقى جتته منحس يبقى عشان عايز يستفيد لكن هو بقى النسيم بيجرحه ها واد ما- تبع المذهب الفافيشن بقى و- والكلام ده لا ما ينفعش اللي زي ده ما ينفعش يروح يشوف الشيخ بقى ايه بيطبطب عشان خاطر يقدر يقول له كذا او كذا يبقى دي احدى الفوائد اللي احنا ممكن نستفيدها من إيه، إيه، هذه الواقعه في ترجمه الزهري رحمه الله الزهري آه، إمام كبير وأنا لما بتكلم على الأئمة دول بتكلم بقلبي عن علماء الحديث وعلى وجه الخصوص وعن علماء الأمة عموما يعني أتكلم بقلبي بالذات لما أكون أنا عايش مع العالم من أول ما فتحت عينيا وعرفت حاجة اسمها علم الحديث وأنا عايش مع الزهري وعايش مع سفيان وأحمد وأبو حاتم و- وهؤلاء الس- العلماء الكبار فيعني إن شاء الله في المرة القادمة سنقف م- لن نقف طويلا إن شاء الله نأخذ موقف موقفين من حياة الزهري لأن سعيد المسيب أيضا إمام كبير ومن ريحانة التابعين برضه هنقف عنده وقفة بسيطة كده وندخل على آه، الحديث نتكلم فيه بما تيسر لأن شرحته قبل هذا شرحا مستفيضا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين
مفيش حاجة بتستخبى لو السكر استخبى الشوائب اللي فيه ما تدوبش تعكر لونه وتغير طعمه لكن اللي بسكر الأسرة أظبط لون وطعم شايفة الفرق؟ سكر الأسرة على مية بيضة
جاور الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في أطهر بقاع الأرض المدينة المنورة وبإطلالة مباشرة على الحرم النبوي الشريف في برج روضة الصفوة برج روضة الصفوة بالمدينة المنورة للاستعلام